أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله هو ذا السؤال كيف حال قلوبكم مع الله اللهم أصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم نق قلوبنا اللهم اغسل قلوبنا اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا اخوتي حين ينظر الإنسان إلى قضية القلب حين ينظر الإنسان إلى قضية القلب فيرى أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه ويرى الإنسان أن توبته محفوفة بين توبتين من الله ثم تاب عليهم ها ليتوبوا فلن تتوب حتى يتوب الله عليك إذا تاب الله عليك تبت ثم أثابك على التوبة توبة ثانية فتاب عليك وكذلك ذكرك محفوف بين ذكرين من الله أن الله ذكرك أولا فذكرك فذكرته فلما ذكرته أسابك على الذكر ذكرا ثانيا وحبك محفوف بين حبين من الله أن الله أحبك فلما أحبك جعلك تحبه فلما أحببته أحبك ثوابا على حبك له إذا كان الأمر هكذا أن الله هو المعد وهو الممد ومنه الإعانة وعليه القبول ومنه المدد ومنه الثواب فماذا يصنع العبد اعمل ايه انا اذا كنت مش هتوب غير اما يتوب علي ومش هحبه غير اما يحبني ومش هذكره غير اما يذكرني طب انا اعمل ايه الواجب على العبد ان يفهم من هذا ان العبد لا يملك من امر نفسه شيئا ولا يملك موتا ولا لنفسه حولا ولا قوة ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا هداية ولا صلاحا ولا ضلالا ولا فتنة ولا نجاة فما الحل الحل أن تزل أن تنكسر لله أن تخضع أن تطلب قال سيدنا موسى وتروى عن سيدنا داود أيضا يا رب إن بلغت رسالاتك فمن قبلك وإن تصدقت فمن قبلك وإن صليت فمن قبلك فكيف أشكرك عجزت قد عجزت فكيف أشكرك قد عجزت قال يا موسى إن رأيت هذا من قلبك فقد شكرتني هي دي أن يرى الله من قلبك إنك معترف بالعجز أنا عاجز عن الشكر أن يرى الله من قلبك انك فقير مسكين محتاج رب اني لما انزلت الي من خير فقير ان يرى الله من قلبك يا رب لا غنى لي عن بركتك وهذا دعاء النبي محمد صل عليه صلى الله عليه وسلم وهو يقول عليه وعلى آله الصلاة والسلام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك هذا قوله صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك هذا قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدكم عمله قالوا ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل هذا هو الانكسار المطلوب والذل الخطير لله جل جلاله وهو الذي يستجلب التوفيق والإعانة ثم نعود إلى قضيتنا في تربية الأولاد اللهم رب أولادنا اللهم أصلح أولادنا واعلموا أيها الإخوة أن كل الذي ذكرناه حتى الآن مقدمات عايزين بقى ندش في الموضوع نريد إذا أردنا أن ندخل في الموضوع فذلك موضوع يحتاج إلى دراسة أخرى نستكمل اليوم جملة المقدمات ونستهلها بسؤال ما الحل في اختلاط الأولاد وتأثير البيئة والمجتمع؟ لست تربي ولدك وحدك فأعمامه وعماته وأخواله وخالاته وأجداده وجداته والمدرسة والمناهج المدرسية والمدرسين والمدرسات والصحف والجرائد والمجلات والتلفزيون والصحبة وأتوبيس المدرسة والجيران والشارع كل هذا يؤثر في تربية الولد فما السبيل إلى توحيد مصدر التلقي ما الحل في المناهج المدرسية والكتب المدرسية ما الحل في مظاهر المدرسين والمدرسات وأخلاقيات العاملين في المدرسة ما الحل في زملاء الدراسة والألفاظ الخارجة التي امتلأت بها البيئة ما الحل في البلوتوث والتليفون والاسطوانة والفلاشة كيف نحمي أولادنا ونكون المصدر الوحيد للتلقي ثم إذا أردنا أن نجيب عن هذه الأسئلة التي مرت معنا على الأيام الأربع هل حوى تراثنا الإسلامي أسسا تربوية متميزة وما هي ثمار ذلك هل هناك منظومة واضحة في التربية الإسلامية للأولاد هل هناك تجارب فعلا عملية واقعية فعلية لتربية الأولاد في الإسلام هل هناك نماذج في هذا الشأن موجودون في هذا الزمان سؤال التدين للأطفال هل له سن ثم العلم الشرعي وتأصيل مسألة تربية الأولاد وإجابة الفتاوى فيها هل له متخصصون وهل له مراجع وهل توجد بحوث هل هناك كتب إسلامية أو دراسات في هذا الشأن إخوتي إننا بحاجة إلى إجابة على هذه الأسئلة كلها وبعدما توقفنا بالأمس عن التوازن في حياة المسلم ومحاولة الخروج من التنازع بعد أن انتهينا من هذه المسألة ندخل اليوم لأن هذا لقاؤنا الأخير وأستودعكم الله ونلتقي في رحلة قادمة بإذن الله تعالى لعلنا نستكمل فيها ما بدأناه أقف اليوم مع الركائز الأساسية في تربية الولد الركائز الأساسية في تربية الأولاد في الإسلام أولا اربط قلب ابنك بالله منذ ولادته أيها الإخوة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل مولود يولد على الفطره فأبواه ينصرانه أو يهودانه أو يمجسانه الولد حين ولد ابنك على الفطرة هو بطبيعته متوكل على الله صح ولا لا أول ما يولد الولد وأمه تحمله هو عارف طريق رزقه صح ولا لا هو عارف السكة ويبحث ولم يعلمه أحد كيف يرضع بل علمها في بطن أمه هذا رزقه فالولد كمثل هذا امتلأ قلب الولد بالتوكل وبحب الله وبالخوف من الله هو نازل جاهز زي ما سيدنا النبي قال صلي عليه صلى الله عليه وسلم كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل ترون فيها من جدعاء حتى تكونون أنتم تجدعونها فهو نازل ولد عنده إيمانيات متكاملة بتبدأ أنت تجدعها بقى تقصقص في إيمانياته الولد نازل بيخاف من ربنا تبدأ أنت تخوفه من القطة ومن الكلب ومن العفريت ومن ال... أنت اللي بتخوفه وكلما زاد السحب قل الرصيد انت اللي غيرت الحب في قلبه كان الحب في قلبه كله لله انت اللي بدأت تقول له بتحب بابا بابا ولا ماما تيتا ولا نينا جده ولا سته بدأت تقول له تحب البالونة ولا النفيخة انا اكتر ولا الشوكولاتة انت اللي قطعت الحب في قلبه وانت اللي وزعت من قلبه فرقت الحب لذلك يجب علينا أن نحافظ على الفطرة في نفوس أولادنا وقد علمنا الإسلام ذلك بأن أمرنا أن أول ما يسمعه الولد بعد خروجه من بطن أمه الله أكبر الله أكبر في ودنه مش نخبط في الهون ونقول له اسمع كلام امك الاذان الله اكبر بس اوعى تزعق كده تخرم ودنه لا بمنتهى الرفق واللين بس في اذنه الله اكبر الاذان عشان يتربى يطلع ان اكبر شيء الله لذلك بنقول ان الركيزه الاساسيه الاولى في تربيه الولد ان تربط قلب ابنك بالله اخوتي الانسان احنا قلنا امس انا خلقنا الانسان من نطفه ها امشاج الانسان انسان ملخبط اصلا هو مخلوق كده طبيعته كده ان هو طالع فيه صفة الحرص الحرص واشد حاجة في الحرص يا اخي يا بسود الحرص على التملك عشان كده الاب حريص جدا ان ابنه يبقى ملكه حريص جدا ان الولد يبقى ملكه عشان كده تسمع الامهات كتير تقول لك ابني ابني حد قال حاجه ما هو ابنك ما قلناش حاجه بس هو ده الحرص على ان تملك هذا الولد ملكها هذا الحرص على التملك يجعلها حريصه على حبه كله وولائه كله وخوفه كله ورغبته كلها وان يصبح الاب والام ملء عينين الولد ونسوا الله نسينا نكلم الولد عن الله انا قعدت في سنة 2011 على مدار ال 54 52 خطبة بتوع السنة في كل خطبة اسأل المسجد اللي انا بخطب فيه وطبعا كل خطبة في مسجد في محافظة اسأل الله ان يتم بركة الدعوة يا رب العالمين اقول هل جلس معك ابوك مرة قال لك يا ابني تعالى اقعد اكلمك عن ربنا ابوك عملها معاك مرة قول لا ما تخافش قول اه ما تخافش قول اه قعد معاك مرة قعد معاك مرة ما وجدت احدا اجابني بنعم انت قعدت مع ابنك قلت له تعالى يا ابني نتكلم عن ربنا ممكن تكون اتكلمت عرضا بس انا عايزك تقول له تعالى نتكلم عن ربنا اللي خلقني وخلقك ورزقني ورزقك ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبده ها؟ قولوا الهك نعبده ايه الهك يبقى هو كان معرفهم الهه فعشان كده قالوا لنا نعبد الهك اللي انت قلت لنا عليه ابنك النهارده لو قلت له يا ابني انا بعد ما اموت ايه المنهج اللي هتمشي عليه في حياتك يقول لك ها نعم حضرتك قصدك ايه هو انت ناوي تموت ولا ايه لذلك لابد ان احنا نفرغ وقت حقيقي واقعي ان احنا نقعد مع اولادنا اكلمه عن ربنا ويتعلق قلبه بالله بيقول هات لي اللعبه دي اقول له لا بتحصل احيانا كده مع اولادي عندي ولد مشاغب اسمه عبد الله ربنا يهديه ويهدي ابوه قولوا امين والسامعين هات لي اللعبه دي اقول له لا لا ليه كده طب والله لا اقول لربنا هو يقول كده طب والله لا اقول لربنا هشتكي له منك اقول له انا كده خفت خلاص تبت الى الله بس اطلبها من ربنا قول ربنا قدر هتجي لك ان شاء الله ما قدرش يبقى انا خلاص ده قدر ربنا هذه هي القضية اذا انت علمت ابنك ان الامور كلها بيد الله وكل ان كل شيء خلقناه بقدر اذا علمت ابنك كده وربطت قلبه كده بربنا جل جلاله خلاص انت حلت كل مشاكلك محدش يزعل منك ليه يا ولاد انا سيدنا النبي حبيب قلبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لما اتاه مال فوزعه فهجم الناس عليه عارفين القصة حتى شبك رداؤه بسمرة فقال يا أيها الناس والله لو أن عندي ملء مثل هذه العضاء نعما لأعطيتكم ولا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا أيها الناس اسمع اسمع كده دي والله أنا لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا إنما أنا قاسم والله يعطي أقول تاني طب ادفع اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أنا عايز أبث هذه في بيتي وأملأ بها أذن زوجتي وأولادي والله أنا لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا انما انا قاسم والله يعطي عايز افهمهم كده ان انا هو الرزق ده انا اللي بجيبه ده من ربنا ربنا هو اللي بيعطي مش انا اللي بديكوا ده انا مجرد صراف قاعد على الخزنه اللي يديهولي ربنا بديهولكم مش انا الله هو الرزاق اذا وصل هذا المعنى لقلب الزوجه ويوم ما تقول لك هات وتقول لها ما معيش ما تقولش جواها كذاب وانما هتقول يا رب ارزقنا يا رب يا رب وسع عليه يا رب صح ولا لا الابن ساعتها مش هينقم عليك ويقول يعني هو انا ذنبي ان انت ابويا هو انا ما طلعتش ابويا رئيس وزراء ليه وانما ساعتها هيقول ان اللي اداني الاب ده مين الله واللي اداله الرزق ده الله فيا رب أول ركيزة من الركائز الأساسية في تربية الولد اربط قلب ابنك بالله ازاي واحنا قلنا ان احنا عايزين نتحول من مرحلة يجب الى مرحلة كيف احنا بنقول يجب ان تربط قلب ابنك بالولد كيف كيف نمر واحد ان يكثر في البيت ذكر اسم الله يا جماعة اسم الله كلمة الله الله الله الله فيها بركه هذا الاسم لم يذكر على كثير إلا قلله ولا على ضعيف إلا قواه عايزين كلمة الله تبقى كتير في البيت عشان كده أحيانا ببقى حريص إن الولد يقول لا إله إلا الله إن يقول سبحان الله الله أكبر ركز على كلمة الله الله وتأثيرها في القلب عشان احيانا بنسمع الواحد يقول ايه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك الحمد لله كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا لا لا لا لا فين كلمة الله عايز اسمع كلمة الله الله الله وعايزك لما تقول الله فكر نمرة واحد قلبك اتحرك ولا لا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم يبقى كلمة الله تهز قلبك تهز قلبك لما تقول الله الله طبعا احنا منهجنا بيقول ان الذكر بالاسم المفرد بدعه يعني بالاسم المفرد يعني ما ينفعش ان انا اقعد اقول الله الله الله الله الله دي بدعه ليه بدعه ليه مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال واذكر اسم ربك الايات الكتيره اللي فيها ال- لان النبي ما عملش كده فالعبادات توقيفيه ربنا قال اعبدوني زي مين زي سيدنا النبي يبقى لما قال اذكروني واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا مش معناه ان انا اقعد اقول الله الله ليه هي معناها كده في القران هي واذكر اسم ربك لكن النبي ما عملش كده يبقى مش يبقى هي مش كده وانما اذكر اسم ربك ازاي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله يبقى كده ذكرت اسم ربك الشاهد نمرة واحد أن يكثر ذكر اسم الله في البيت والتركيز مع الأولاد على ذلك اثنين القرآن اللهم املأ بيوتنا قرآنا اللهم ارزقنا حفظ القرآن اللهم ارزقنا تلاوة القرآن اللهم ارزقنا فهم القرآن اللهم ارزقنا لذة القرآن عشان كده كنت بقول أول حاجة في كلمة الله حركت القلب ولا لا التانية في ذكر الله هل تتلذذ بهذا الذكر أم لا استمتع استمتع وانت بتقول سبحان الله حس بطعمها لها طعم تذوق مختلف عن الحمد لله مختلف عن لا حول ولا قوة إلا بالله اللذة دي والطعم ده بيجي بعد تجارب طويلة وملازمة كثيرة بالتركيز الشديد ابن القيم بيقول ايه فمن الناس من يبدأ الذكر بلسانه فإذا لهج اللسان بالذكر تحرك القلب ومن الناس من يبدأ الذكر بقلبه فإذا استحر القلب بالذكر طفح على اللسان في ناس كده اقعد اقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله لحد ما القلب يتحرك وفي ناس يقعد ساكت كده والقلب بينبض بذكر الله لا اله الا الله لا اله الا الله ده في قلبه لحد ما القلب لا اله الا الله تروح طالعه على لسانه ابدا انت خلي ليك جلسه خاصه في خلوه حصينه تليفوناتك كلها مقفله مش سايبها بره ترند عشان تخرج تشوف مين اللي اتصل بيك الكلام ده يا جماعه نريد اذا ربنا اكرمنا في زياره قادمه أن نعالج تعلق القلب بالشهوات تعلق القلب بالتفاهات لسه بقول لأخونا دلوقتي اللي ماسك تليفون وماشي في المسجد يتكلم يا ابني يعني انت هتعقد صفقة بمليون جنيه لو ما اتكلمتش دلوقتي هتضيع عليك ولا صفقات ولا بتاع ده كلها حاجات تافهة مكالمة في ايه كلام ملوش اي لازمة في الدنيا ألا تؤثر الله وانت ببيته أن تؤثره على نفسك وعلى هواك وعلى شهوتك وعلى الناس أجمعين بأنك تقفل تليفونك هيجرى إيه هتخسر كم قولوا لي خسرت كم مليون الشاهد انك في خلوة حصينة قافل تليفوناتك عشان ما انتش مشغول بيها وعلم أهل بيتك زوجتك وولادك إن الوقت ده اسمه سيبوا أبوكوا الوقت بتاع ربنا هو ده اللي احنا كنا بنقول عليه امبارح التوازن في حياة المسلم ان يبقى اولادك لهم وقت يلعبوا ولهم وقت يتعلموا ولهم وقت يعبدوا ولهم وقت تقعد فيه مع نفسك لوحدك وقعدتك دي في حد ذاتها تربية نمرة واحد ذ- أن يكثر ذكر الله في البيت وكان رسول الله صل عليه أكثر الناس ذكرا لله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أكثر الناس ذكرا لله فكان صلى الله عليه وسلم لي- دخ- ذ- أذكار دخول البيت وأذكار الخروج من البيت أذكار لبس وأذكار نزع الملابس وأذكار دخول الحمام أذكار خروج من الحمام أذكار الأكل والشرب والأذكار هكذا أذكار أذكار في كل شيء وكل ذكر من الأذكار فيها اسم الله فعشان كده بس خلي أولادك وهم بيقولوا اسم الله يركزوا في الاسم انه يحرك القلب وانهم يستمتعوا باسم الله اتنين القرآن كتير من العائلات يفتخر احنا عندنا في العيلة فلان مش عارف صاحب ايه او لواء او وزير او مدير او عايزين نفتخر ان عندنا في العيلة واحد حامل للقرآن ده مقام عالي عند الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته إن لله أهلين من الناس وأهل القرآن هم أهل الله اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك يا رب العالمين القرآن وجوده في البيت لابد منه الإخوة أول ما تتزوج أول لبنة تضعها في البيت إن يبقى في مصحف ليك ومصحف لزوجتك وكل يوم بلا استثناء من الأيام مطلقا كل يوم أنت تقرأ تقرأوا جزء قرآن أنت ربع وهي ربع أنت ربع وهي ربع لحد ما تقرأوا الجزء كل يوم لو تحت اي ظروف انت صفحة وهي صفحة انت سطر وهي سطر لكن ما يعديش يوم ابدا من غير ما تفتحوا المصحف وتقروا في القرآن اعتمد هذا المبدأ الوضع الامثل ان كل يوم بعد صلاة الفجر كل البيت في جلسة قرآن ان ال- يجلس الاب وال الزوج والزوجة والأولاد وكل واحد في إيده مصحف فين مصحفك يا ابني ف- لازم كده احنا عندنا دايما كانوا يقولوا لنا ايه سلاحك فين سلاحك في جيبك ما يطلعش من جيبك ما يفرقش جيبك ابدا بيطلع من جيب الجلابيه ديك لجيب الجلابيه اللي في البيت وجيب الجلابيه اللي في البيت لجيب الجلابيه الخروج وهكذا ما يفرقش جيبك طول الوقت في جيبك تقوم وتنام وهو في جيبك اسمه سلاحك المصحف تعلم ولادك كده ان في جيبه دايما المصحف طلع مصحفك طلع مصحفه ابدا اقرا كل يوم بعد صلاه الفجر حتى الاولاد ال- الصغار الثلاث سنوات والاربع سنوات اللي ما بيعرفوش يقراوا يفتح المصحف ويبص فيه ويسمعكم وانتوا بتتكلموا طب الاولاد الصغيرين دول مساكين نصحيهم بعد الفجر ايوه خلي حياتكم طبيعيه ما تعكسوش خلق الله ربنا سبحانه وتعالى قال وجعلنا الليل ها؟ لباسا وجعلنا النهار معاشا بعض الناس قلبوا الايه بقى يصحى طول الليل وينام طول النهار الكلام ده خطر على تربية الأولاد لازم تربي ولدك أنه ينام بعد العشاء نهى رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم عن السمر بعد الحش بعد العشاء قال العلماء إلا لحاجة إلا لحاجة شرعية فالشاهد إيه إنك أنت تعود ولادك إن إحنا ننام بعد العشاء بساعة هتلاقيهم أذان الفجر الكل صاحي مش هت... مش هت... مش هتتعب في إيقاظ الأولاد صحي الأولاد الفجر يجلسون و اقول لكم في مجلس اولاد الصغار لقيت الولد بينام يا ولد يا ابي انا عايز انام قلت نتعلم ثلاث كلمات هي الاساس قاوم عايز اربي ابني على نفسيه المقاومه انه ما يستسلمش بسهوله مش معنى انك عايز تنام انك تنام قاوم قاوم مش معنى انك انت عايز تاكل تاكل امال اتعودنا الصيام ازاي ان انا لما اجي نفسي تراودني على الاكل جوعان وانا بعمل ايه بقاوم بقاوم نفسي فلذلك انت قاعد تقرا قران وعينيك بتغ... قاوم قاوم النوم فتح عينك بل عينك بميه فتح عينك بالعافيه استعذ بالله من الشيطان الرجيم غير قعدتك قرب مني علي صوتك قاوم نمرة اتنين اقرا مش بعرف حاول يبقى اول كلمة ايه قاوم والتانية حاول ما تقولش على حاجة ما اعرفش ابدا وانما حاول بقول لك حط البرواز ده في المكان ده او هات لي المكان البرواز ده وانت تقول لي ما اقدرش ابتداء ما تقوليش ما اقدرش حاول وبعدين قول ما قدرتش حاول انك انت تضع الترابيزه وتطلع له وبعد كده تمد ايدك تلاقيه تقيل فتقول لي ساعدني ابعت حد معايا لكن مش ابتداء ما اقدرش تربيه نفس الطفل على قاوم حاول نمره ثلاثه صمم صمم يبقى في عندك اصرار وتصميم على الوصول لما تريد قاوم حاول صمم يطلع رجل قوي الاسئله بقى اللي مبعوثه كتير ازاي يا ربي ولدي ان هو يبقى قوي ازاي يا ربي ولدي ان هو يبقى بطل ازاي يا ربي ولدي ان يبقى اهي دي اسس ثلاثه في حياته من عنده سنتين وثلاثه واربع سنين يحفظ ثلاث كلمات دول ويمشي عليهم بعد الكلمه الاولانيه الله الله اللي هقول له فيها استعن بالله جلسة القرآن اليومية لو اتعودت عليها وعودت ولادك هتفاجأ ان ابنك بيقرأ قبل ما يدخل الحضانة لان بمسكه المصحف وحط صباعه على الكلمة ونقرأ واقول له مشي صباعك معانا ويوم بعد يوم شهر بعد شهر سنة بعد سنة هتلاقي ابنك بيقرأ لوحده يبقى نمرة واحد اربط قلب ابنك بالله واحد بكثرة ذكر الله اتنين بالقرآن الكريم اتنين الطفل طفل سيخطئ وعلاج أخطاء طفلك واحد بالتوجيه الملاطفة الإشارة التصريح الزجر التهديد الوعظ التوبيخ الهجر الضرب عشر مراحل لتغيير الخطأ علاج اخطاء طفلك بالتوجيه اولا الطفل طفل عايزين نقول ان بعض الناس يقول انا ابني ما بيغلطش انت كده اللي غلطان كل الاولاد بتغلط بلا استثناء انت بتغلط الانسان مش معصوم صح ولا لا فمن باب اولى تقول انا ما شاء الله عندي الاولاد بيسمعوا الكلام ما فيش اولاد بيسمعوا الكلام هم بيسمعوا الكلام مره وعشرة لا لازم تبقى عارف كده فلما الولد يغلط وهذا هو الوارد ماذا نفعل واحد بالتوجيه التوجيه دايما عايزين نربط التوجيه مش كده غلط كده غلط وانما نقول ايه مثلا الولد شتم ودي اكتر حاجة بنعانيها ان انا افاجئ في بيتي بالفاظ الالفاظ دي مش متداولة عندنا جاب الالفاظ دي منين المدرسة يعني آه، اقول لكم ببساطة ان انا فوجئت ان الاولاد في المدرسة آه، بيرجع وفي الفاظ مش بتاعتنا طريقه في التعامل او في الكلام مش احنا فايه ايه ده فاكتشفت ان قعدتهم في اتوبيس المدرسه وهم راجعين وهم رايحين الساعه اللي بيقعدوها في التوصيل دي هي سر المشكله قلنا خلاص مش عايزين اتوبيس مدرسه احنا نودي ونجيب لو ان هذا في حد ذاته مشكله لكن انت مضطر عشان تحل مشكله اكبر لان صعب جدا بقى انك انت تطلع من دماغ الولد كلمه مش حلوه بس هو معجب بيها طب يا ابي هو ده حرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بسباب ولا لعان ولا فاحش ها ولا بذيء الفحش والبذاءة تختلف من مجتمع لمجتمع ومن بيئة لبيئة ومن أشخاص لأشخاص ومن بيوت لبيوت ممكن يبقى لفظ عند بعض الناس عادي جدا وعندك أنت فاحش فاحش واحنا قلنا في الأصل القبيح ما قبحه الشرع والحسن ما حسنه الشرع فخلينا في ألفاظ سيدنا النبي صلى عليه واحنا قلنا واكدنا برضو جت معانا في الدروس ان سيدنا النبي كان اشد حياء من العذراء في خدرها علميها يا عائشة الحديث صلى الله عليه وسلم الولد الطيب ده عنده يجي 8 9 سنين كام 14 لا ما هو ابوك ما بيوكلكش بقى صراحه يعني 14 امبارح ب- طلع بيقول لي ولد طيب ومؤدب ما شاء الله وانا بحبه في الله الولد ده قال لي بس الكلام ده كده خلانا الو- انا عايز اتجوز عندنا الكلام ده عيب ان تتفتح اذهان الولد منذ نعومه اظفاره على الكلام في الزواج لانه ادام قال كده يبقى عينه هتتفتح اتجوز دي لا اتجوز دي لا دي تنفع لا هي دي تنفعني طفل 8 تسع سنوات وعايز يتجوز هو ده الجيل هو ده الخطر اللي احنا طالعين عليه عشان كده اول حاجه بالتوجيه بالدليل لما اقول له ان دي غلط لان النبي قال دي غلط لان ربنا قال دي غلط لان الاصول بتقول يا جماعه انا عايز اخلص ومش عايز الموضوع يفتح في حاجه اسمها الاصول غايبه عن عننا في الزمن ده ولاد الاصول الناس اللي تعرف الاصول الكلام ده شرع ودين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد الناس معادن كمعادن الذهب والفضة تجد الناس ايه معادن في ناس ذهب وفي ناس زبالة ناس كده تحس ان معدن اصيل ولاد الاصول اللي بيتعلموا الاصول عشان كده لما قلت له يا ابني لما تتزوج اتزوج بنت اصول ادخل على بيت يعرف الاصول لما تدخل وتبص على ال- البنت اللي انت رايح تتزوجها المخطوبة ما يكونش كل همك هي بيضة ولا سودة حلوة ولا وحشة مش ده ده احد همومك لكن كل همك ان امك وابوك يروحوا معاك يشوفوا البيت ده من الداخل يعرفوا الاصول ولا ما يعرفوش لان بعد كده لو حصلت بينك وبين زوجتك مشكلة ورحت تقول لابوها دي رفعت صوتها عليا لو يعرفوا الاصول يقول لك بنت انا لا لا لا لا صح يا بنت توطي راسها وتبكي ما تنطقش لكن لو بيت تاني ده بنتك رفعت صوتها علي يقول له اكيد انت رفعت صوتك ما هي من حقها برضه ترفع صوتها عليك ادام انت زعقت لها لازم تزعلك ده حضرتك آه، قالت كذا طب هي هتعمل ايه ما هو انت اللي اضطريتها تعمل كذا اهل الاصول ما يقولوش كده ولاد الاصول ما يعملوش كده وانما يقولوا لا مش بنتي روحي مع جوزك عشان انت غلطتي وانا ما تقعديش في بيتي وانت تقول له معلش يا بابا خلاص سامحها عشان خاطري يقول لك لا لا اسامحها في ايه ده كده ده- ده ده عار علينا الناس تقول ان بنتي صوتها طلع يا نهار ابيض ده كانت ماتت كان احسن اهو انا عرفت دلوقتي العرب كانوا بيوقدوا البنات ليه خلاص يا بابا ما تزعلش ما يجراش حاجه هم دول ولاد الاصول شفتوا حد كده النهارده محتاجين نعلم ولادنا الاصول نربيهم على الاصول عرب بنتي كده زي ما قلت لكم كده في حاجه اسمها قال الله قال الرسول وبعدين العرف المعروف عرفا كالمشروط شرطا العادات والتقاليد والاعراف بتوع ولاد الاصول الناس المحترمين اهل البيوت الراقيه النهارده للاسف الشديد كان زمان تجد اهل ال- البيئات المتدنيه بيقلدوا ولاد البشوات اهل البيوت العاليه النهارده العكس ولاد البيوتات الكبيره ولاد الاصول هم اللي بيقلدوا ولاد الشوارع ويقولوا روش طحن واحلق لك ومش عارف ايه الى اخره من الكلام ال- الوحش ده الكلام السوقه الكلام ده مش مفروض نربي عليه ولادنا ولا نقدر عشان كده لما يجي ابني يقول لي هي هي كلمه وحشه دي حرام يعني يا ابي اقول له مش حرام بس الناس المحترمين ما يعملوش كده المؤدبين ما يعملوش كده ولاد الاصول ما يقولوش كده فاهميني يا جماعه نريد ان نربي اولادنا ولذلك احنا قلنا ايه يعني واحد يقول طيب لما انت بتقول نتجوز بنت الاصول بنت الاصول طب اللي مش بنت اصول بقى تتجوز مين تتجوز اللي مش ابن اصول زيها طب وبعدين هم يربوا ولادهم على الاصول ويبقوا ولاد اصول هو ده الصح يعني ايه بنقول ان انا اتزوجت واحده دلوقتي وهو ابوها كده امها بتيجي تقول لها يلا تعالي سيبك منه انا اجوزك سيد سيده اعوذ بالله انا وزوجتي بقى نقعد ما وصلش مشاكلنا لا لابوها ولا امها احل مشاكلي بنفسي ببيتي واربي ولادي على اصول ولما زوجتي تغلط احط ايدي على وقع الاولاد يسمعوا الكلام ده عيب احنا عايزين نربي ولادنا على ان يكونوا اهل الاصول عالج اخطاء طفلك واحد بالتوجيه اتنين بالملاطفه معلش ما جبتش معايا الورق انا قلت اختصر النهارده عشرين وسيله لكي يكرهك ابنك كنت جاي أنا كنت جايب كاتب عشرين وسيلة لكي يكرهك ابنك إذا سألك سؤال ابطشه بالقلم وقول له اخرس ما تسألنيش تاني يكرهك فورا التوجيه بالملاطفة يعني إيه شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ بن جبل يقول أخذ رسول الله يا عم صلي عليه وانا بشحت منكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كفي بين كفيه وقال والله إني أحبك يا معاذ فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك شفت شفت اللمسه اللطيفه دي اخذ كفي ها بين كفي خد ابنك كده تحت باطك وضمه لصدرك قول له حبيبي ليه تغلط انا بحبك وعايزك تبقى احسن ولد في الدنيا وقول له على غلطه باسعته وزقه زقه اقرصه من ودنه مفيش مانع بس بالملاطفه بالملاطفه اخوتي نحتاج في البدايه لعلاج خطا اي خطا بقى ده كلام عندنا برضو فن معالجه الاخطاء محاضره من فن معالجه الاخطاء اكشف الغشاوه عن عين المخطئ ليعرف خطأه عارفين لما نبقى قاعدين في حلقة قرآن ف بنقرأ لسه آخر حاجة يعني سيكفيكهم الله وهو السميع العليم فالولد عمال يقول سيكفيكهم الله وهو السميع أقول سيكفيكهم سيكفيكهم الله وهو السميع العليم يا ابني سيكفيكهم سيكفيك يا ابني سيكفي في كم امال انا بقول ايه انت بتقول سيكفيكهم انا بقول لك سيكفيك اه طيب انا عايز بس اشيل الغشاوة عن عينه ان انا ابين له ايه ابين له الغلطة اللي عملها هو مش واخد باله ان اللي اتعمل ده غلط بين له الغلط قول له انت غلطت في كذا تحديدا كذا غلط عشان كذا فهذه هي الملاطفة في التبيين مش داخل انت من البيت مراتك قالت لك الولد عمل وعمل وعمل وعمل الله يرحم ابويا ويرحم موتانا وموتى المسلمين قلت لكم النكتة دي قبل كده ابويا الله يرحمه اما كان يدخل البيت فامي احنا كنا اربع صبيان محمد واحمد ومحمود وطه وبيننا وبين كل واحد والتاني سنة سنتين كده على طول فعاملين مشاكل على طول فالشاهد ان اول ابويا ما يجي من الشغل كان بيرجع الساعة 2 ونص الظهر من العمل فامي تقابله على الباب ده عمل وعمل وعمل وعمل وعمل, وعمل. فابويا يقول لها هي النشرة ما فيهاش رياضة كلها حوادث فاحيانا الزوجة تقابل الزوج بنشرة كلها ايه كلها حوادث ما فيهاش رياضه فالاب راجع من الشغل هو مش ناقص بقى هو كمان طخ طخ طخ طخ طخ طخ طب عايزين نفهم ايه الموضوع الاول قبل ما فعشان كده الشاهد ايه كان الحل الوحيد ان احنا نقابل ابويا قبل امي ما تقابله انا احبكم في الله التوجيه الملاطفة الإشارة وبرضو عايز أقول إن عندي في أولادي ولد مجرد ما أقول له أنا زعلان منك يفضل يبكي لحد ما صالحه وولد تاني ما ينتبهش غير بالضرب فعشان كده بقول إن الكلام ده كله مش ينفع مع كل الأولاد وإنما ينبغي أنك أنت تبدأ تجرب في أولادك واحدة واحدة عشان تشوف توصل للعلاج الناجع بس لو أنا ربيت ولادي منذ البداية على إن الإشارة تنفع تنفع يعني يبقوا قاعدين كلهم والإشارة يقولوا بعدين بقى في ناس مننا للأسف للأسف وبكل أسف ومع شديد الأسف بيعملوا كذا وده ما يصحش عيب عيب شكلنا قدام ربنا ايه لما يشوف ان بيتنا فيه كذا بالاشاره كلام عام بالاشاره ودي كانت سنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما باله اقوام يفعلون كذا وكذا ثم التصريح اذا الاشاره ما جابتش تهديد فلان ليه بتعمل كذا اتق الله ده اسمه الزجر وبعدين التهديد التهديد بالضرب التهديد لازم ياخد مدة كافية احنا بنقول دايما لو الولد عرف ان اخرك الضرب جرب الضرب مرة واتنين هيألف الضرب هيعتاد الضرب الضرب مش هيأثر فيه معاذ ابني دلوقتي عنده يعني اكتر من 25 سنة ربنا يهديه ويهدى ابوه قولوا امين والسامعين آه، في الاول خالص لما وديته الكتاب يحفظ قرآن فكان ال ال ال الراجل ال- سيدنا في القر- في ال- في ال- في الكتاب آه، الاولاد عملوا هيصه وهو بيتكلم ولا بيعمل ولا بيكتب حاجه فكله يفتح ايده ويضربهم عصايتين الكل مش عارف آه، حد عمل غلطه افتح ايدك اضرب عصايتين آه، الولد آه، آه. فرجع في يوم من الاوقات قال لي هو ربنا خلق لنا الايد عشان نضرب عليها بس فبعد فترة احفظ يا, موس... يا معاذ قال يعني هي ديتها خمس عصي على القرآن مش هيحفظ ويتضرب خمس عصي اتعود على الضرب فما تعودش ولادك انهم يعرفوا اخرك ايه وانما ممكن افضل سنين اقول هضربك انت عارف ان انا لو ضربتك هيحصل ايه اصل انت مش عارف انا ضربي عامل ازاي هضربك لا مش هينفع البيت ده غير لما يكون فيه خرزانه بقى صراحه لازم اجيب خرزانه لا مش هينفع كده مش هينفع انا انا لازم تتضرب هضربك وتفضل تقول هضربك سنين من غير ما تضرب وهو الواد مرعوب من قضيه ايه من قضيه الضرب ما- ما شافش ضرب قبل كده لكن لو انت ضربت من البدايه يبقى ضيعت مسافة طويلة ممكن تكون قدامنا ثم الوعظ والتوبيخ يعني كنت لسه عايز اكلمكم عن التوبة لو كان في قدامنا يوم كمان اللهم تب علينا يا رب واقول لكم ان اصعب ما في التوبة الاعتذار الاعتذار لما تغلط انك تعتذر لربنا طب لما اجي اعتذر لربنا اقول له ايه اقول له يا رب انا ما كانش قصدي يبقى انا كذاب هو يعلم ان كان قصدي صح كده طب اقول له يا رب انا تبت اليك سامحني انا ما كنتش عارف لا انا كنت عارف هتوب بالكذب طب اعتذر اقول لربنا ايه عشان كده قالوا ان اشق شيء واصعبه في مرحله التوبه الاعتذار ان تعتذر لله وحله نخليه للسنه الجايه ولا اقول اللهم تب علينا يا رب حله التملص التملص من الذنب يعني ايه يا رب انا اعلم خطئي ووقعت فيه بجهلي وضعفي فاعذر عبدك الجهول واغفر له تملص تملص من الذنب لكن اوعى تكذب تقول انا ما كانش قصدي انا ما كنتش اعرف ده كان غصب عني دي كانت ضروره ده ال- الظروف لد- الجأتني هي الدنيا كده كل الناس كده اوعى ت- تخادع ربك ولا تمكر على ربنا اعترف وتملص من الذنب بالراحه والله غفور رحيم أحس... اسئ الظن بنفسك واحسن الظن بربك اتهم نفسك ذم نفسك واثني على الله يقبل الله اعتذارك التوبيخ وبخه عيب في انسان مؤدب يعمل كده في انسان يبقى ربنا شايفه وهو يخلط الغلطه دي طب دلوقتي انت ايه صورتك عند ربنا طب لو واحد تاني عامل العمله دي وانت شفته تقول عنه ان هو ايه انسان ايه التوبيخ ثم الهجر خصمه خصمه ساعة ساعتين ثلاثة يوم ما تزودش وأخيرا الضرب طبعا الكلام على الضرب آه كلام كثير جدا والاتجاه ماشي في الطريقة الغربية لعدم الضرب مطلقا واحنا بنقول ان ديننا أباح الضرب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وخفهم في الله وقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم علق الصوت بحيث يراه أهل البيت يبقوا شايفين كده في عصاية موجودة في البيت بصفة دائمة وقال واللاتي تخافون نشوزهن فعظ- فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا يبقى في الإسلام في حاجة اسمها ضرب لا نستطيع أن نلغي شر- شرع من أجل إرضاء الغرب ولا غيرهم ولكن فقهاءنا لما حددوا قضية الضرب قالوا إيه إذا غلب على الظن أن الضرب لا يأتي بالثمرة حرم الضرب لأن الضرب أذى جسدي فلا, يكون فلا ينبغي إلا لمصلحة شرعية راجحة فإذا عرفت أننا لما أضربه يزداد عنادي يبقى لا يجوز أن أضربه لكن الضرب لا شك أن له تأثير رائع جدا في تربية الأولاد جدا في تربية الأولاد أيها الإخوة من الممكن أن تكون فقيرا ماديا لا تستطيع أن توفر لابنك حتى الغذاء والكساء لكن لا يمكن أبدا أن تكون فقيرا في التربية فتحرم ابنك منها لذلك عندما يخطئ ابنك وجهه برفق لا بروح الشماتة يعني أحيانا تحس ان ايه امه بتشتكي منه يقوم يقول انا مش قلت لك هو الولد ده مش نافع هو طول عمره كده ده فاشل الكلام ده غلط يهدم نفسية الضف الطفل ويضيعه تماما لذلك نقول إياك والتدليل الزائد أو القسوة الزائدة الوسط في كل الأمور خير لا تفرق بين أبنائك في المعاملة ولد يغلط وما تضربوش والتاني يغلط تضربه ولد ي- كل يطلبه مجاب والتاني بيطلبه ما حدش سأل فيه او ال- تفرق بين الولد والبنت آه، ايضا اذا قلنا بالاحتضان والتقبيل فلا تقبيل او احتضان للطفل من غير الوالدين الا لضروره مش كل اللي يشوف بنتك او ابنك يقبله عود اولادك كده الانفه والتوقير الوقار والاحترام آه، لابد من مراعاة الفروق الفردية بين الأطفال احنا كل ده بنتكلم بس في حدود آه، آه، إصلاح ال- إصلاح أخطاء الأطفال لأن مسألة لما بنتكلم عن التقبيل والاحتضان ممكن حد يشوفك بتقدم ابنك يكون موجود عمه أو جدته أو جده أو آه، حد آه، آه، أخته الكبيرة أو إلى آخره يوم أنت بتوبخ ابنك أو بتأدبه أو بتعامله بتحاسبه على خطأ إن هو يحضنه ويطبطب عليه ويقبله يبقى أنا اللي قاسي بقى والتاني هو اللي حنين لذلك كثيرا ما أقول أيها الإخوة بالمرة في سياق كلامنا إن إياك إنك تدخل حد في الإصلاح بينك وبين زوجتك احذر ذلك تماما اوعى وانت بمشكلة بينك وبين زوجتك تدخل شيخ ولا غير ولا حد يحل المشكلة ليه لان الزوجة في الوقت ده حاسة ان انت قاسي ونفرة عنك فأي طرف ثالث حنين قد ترتمي هي في أحضانه قد تميل إليه فلذلك في أوقات المشاكل المرأة أضعف ما تكون فلا توجهها إلى غيرك الطفل لا ينسى المواقف أبدا الطفل يتأثر بنا ويقلد طريقتنا في معاملة الآخرين فهو يتأثر بعلاقتنا بجيراننا وحديثنا عن زملائنا في العمل دون أن نشعر نحن غالبا بهذا الأمر فاتجاهاتنا النفسية تصبح كلها هي نفس اتجاهاته والطفل في حوالي سن السادسة من عمره يمكن أن يحدد مدى التزام أهله بالتوجيهات التي يأمرونه بها فإذا رأى التناقض لم تؤثر فيه النصيحة تاني الجملة دي الطفل لا ينسى المواقف احنا قلنا امبارح الطفل من سن اتنين لاربعة بتكون خلفيات وعقله الباطن سن اتنين لاربعة بتتعمل عنده حاجة اسمها قاعدة البيانات اللي بيفسر عليها بناء عليه بناء عليها بعد ذلك الاشياء والمواقف والكلمات والاصوات والرؤى التي يسمعها بيفسرها بناء على خلفيتها دي هي اللي بتفضل معاه طول عمره الى ان يموت ما بتتغيرش نقشت في في خاطره وفي عقله الباطن فلذلك الطفل من أربعة لستة ده وقت بيقولوا جمع ثروة المعلومات الثروة المعلوماتية في حياة الطفل كلها بيجمعها من أربعة لستة عشان هم كده عملوا له الحضانة أولى وتانية حضانة من أربعة لستة ليه؟ لدس المعلومات إلى ذهنه الفارغ سن السادسة اسمه سن التمييز سن التمييز هما في الشرع السابعة السابعة خلينا يبقى نقول على حسب كلام الشرع السابعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر فالفقهاء قالوا أن سن سبعة سن التمييز سن التمييز هيبدأ الولد يسمعك وانت بتتكلم في التليفون وبتكذب هو سامع فثبت في ذهنه ان انت راجل كذاب او ان انت منافق بتقول كلام وبتخالفه او اللي انت بتأمره بيه بتعمل غيره بيسمع الحكايات انت بتتكلم مع امه ده زميلنا في العمل عمل كذا وقال كذا وسوى كذا والمدير قال كذا و هو شافك بتتكلم عن المدير انه حرامي وبعد كده شافك عزمت المدير في البيت واهلا وسهلا سعاده الباشا ده حضرته اطيب رجل في العالم انعدمت الصوره تماما في ذهن الولد عشان كده مشكله كبيره كنت بقول ان كتير من الاولاد اسمك ايه يا يوسف الله يكرمك يا يوسف اللهم اكرمنا ابو يوسف يا رب آه يوسف يقول في نفسه يا سلام لو كان الشيخ ده ابويا وابني لو شاف ابوه يقول يا سلام لو ابو يوسف ده هو اللي ابويا كل الابناء كده لانه ما شافش من الاب الثاني الا الصوره الحلوه لكن الابن يعني الطالب يرى شيخه في احسن احواله لكنه يرى اباه في جميع الاحوال لذلك غالبا بتنهدم صوره الاب بتنهدم صوره الاب امام الابن احذر ان يرى ابنك منك ما يهدم صوره القدوه عنده كن قدوه اخيرا في علاج اخطاء الاطفال اذا وعدت فاوفي لما توعد الولد قول الحقيقه ومش هضربك اذا قال اوعى تضربه قول الحقيقه واقول لك واجيب لك كذا اذا قال اديله تاني من ناحيه العقوبات ليس الضرب وسيلة العقاب الوحيدة قد يأتي بنتيجة عكسية من وسائل العقاب النظرة الحادة وانه يتعود منك انك لما تبص له كده يعني هو يترعب قلبه يرتعش الهمهمه الله المستعان الإهمال شد الأذن التهديد الهجر والخصام حرمانه مما يحب من معالجة الأخطاء أيضا لا ترغم الطفل على الاعتذار ما تقولوش قول آسف خليه هو اللي يقول آسف من نفسه لا تأمره بعدم البكاء الولد يبكي ما تبكيش الرجاله ما تبكيش سيبه يبكي الحمايه الزائده تولد الاناني ضعيف الشخصيه والاهمال يولد الانانيه والتذبذب الطفل العبقري مشكله كالطفل الغبي تماما لا تلبي رغبات طفلك عندما ينفعل بالبكاء والرفس فإنه سيتعود على تحقيق رغباته بنفس الطريقة اخوتي انتهى وقتنا وانا طولت عليكم وما زلت اشعر ان احنا برضو لسه ما دشناش في الموضوع ارجو ان يكون لنا مجال مرة اخرى للكلام في نفس القضية تربية الاولاد لنضع خطة واضحة المعالم في تربية الأولاد ولكن لعلي رسمت إطار عام لتربية الأولاد والتعامل مع الأولاد أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته